النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الرابع عشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني في الدرس السابق تحدثنا عن الأحداث التي تلت غزوة أحد وكما ذكرنا في أن الفترة التي أعقبت غزوة أحد كانت فترة عصيبة جدا على الدولة الإسلامية اهتزت هيبة الدولة بصورة جعلت الكثير من الأعداء يطمعون فيها سواء من داخل المدينة أو من خارجها وتحدثنا عن الأزمات الخمس التي مرت بالأمة الإسلامية في الشهور الستة الأولى بعد أحد وانتهت الأزمة الخامسة منها بمواجهة مع يهود بني النضير وبفضل الله انتصر المسلمون بالرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب اليهود ونزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من المدينة إلى خيبر بخروج اليهود في ربيع أول سنة 4 هجرية دخل المسلمون في مرحلة أخرى استعادوا في هذه المرحلة كثيرا من هيبتهم وكانت السنة التي تلت خروج اليهود يهود بني النضير سنة طيبة جدا من سنوات الدعوة سكن فيها المنافقون انتشرت فيها سرايا المسلمين وغزواتهم في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية بل وأغلفت قريش كما تحدثنا في الدرس السابق موعدها مع المسلمين في شعبان 4 هجري فيما عرف في التاريخ بغزوة بدر الصغرى وهدأ يهود بني قريظة وأقروا بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أيضا في الدرس السابق أنه نتيجة استقرار أوضاع المسلمين تحرك القلق في قلوب جميع أعداء الأمة من يهود ومشركين ومنافقين فبدأوا يفكرون في شيء يمنعون فيه الدولة الإسلامية من إكمال المسيرة وتولى كبر التدبير لهذا الأمر فرقة من اليهود يهود خيبر ويهود بني النضير كونوا وفد تقريبا حوالي 20 واحد وتحرك هذا الوفد في الجزيرة العربية هنا وهناك ليجمع الجموع لحرب المسلمين واستطاعوا أن يحمسوا قريشا أن تخرج أربعة آلاف مقاتل واشتروا غطفان وبني سليم بالمال على أن يخرجوا ستة آلاف مقاتل وتحركت هذه الجموع الضخمة عشرة آلاف مقاتل صوب المدينة المنورة الهدف استئصال المسلمين تماما ليس الغرض الانتصار في موقع عابرة ولكن الهدف هو إنهاء الوجود الإسلامي بالمرة في الأرض ووصل النبأ المرعب إلى المدينة المنورة أما المنافقون فظهر نفاق معظمهم وقالوا لا طاقة لنا أبدا بحربهم وظهرت عليهم علامات الرعب والهلع هؤلاء لم يكتفوا بالهلع والقعود بل حاولوا أن يمنعوا الآخرين من الحرب بحجة أنها حرب لا طائر من ورائها قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ده كان رد فعل المنافقين أما المؤمنون الصادقون فإنهم سبحان الله ومع عظم الخط إلا أنهم وجدوا فيه بشرى والبشرى هي أن الله عز وجل وعد المسلمين بالنصر على أعدائهم إن هم تجمعوا لهم ووعدهم بالنصر إن وصلت الأزمة إلى الذروة أين هذا الوعد؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا الوعد في قوله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب المسلمون الآن يقتربون من مرحلة الزلزال فإذا النصر أيضا يقترب ده كان شعور المسلمين علشان كده خدوا الموضوع بمنتهى الجدية وبدأوا يفكرون في الأزمة القادمة بإيجابية نعمل إيه أول حاجة عملوها مجلس شورى الله بداية صح وراجعوا صفات الجيش المنصور اللي قلناها قبل كده في بدر هتلاقوها كلها سبحان الله موجودة بالتفصيل في جيش الأحزاب أصل دي سنن يا إخواني وإخواتي مش مصادفات اتعمل مجلس الشورى مجلس من المهاجرين القرشيين والأنصار الأوس والخزرج وغيرهم من القبائل المختلفة بل إن فيهم من ليس عربيا أصلا مثل بلال الحبشي ومثل سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين ودي عظمة الدين الإسلامي وشوف قد إيه خبرات بتتراكم في الأمة الواحدة نتيجة جمع البشر من كل العناصر والقبائل والأجناس والبلاد تحت راية واحدة أدي أزمة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحل بتاعها على قديم راجل مش من العرب أصلا ولكنه من المسلمين سلمان الفارسي أدي الجيش الإسلامي بيستفيد من خبرة الجيش الفارسي ومن تجارب شعب كامل زي شعب فارس وأبي سلمان الفارسي سبحان الله مع كونه لم يدخل في الجماعة المسلمة إلا منذ أيام أو شهور قليلة ولعل هذه هي المشاركة الأولى له مع الصف المسلم مع ذلك سبحان الله تجده قد انصهر تماما في الصف المسلم أصبح عضوا فاعلا في الأمة أصبح له رأي معتبر مش حاسس أبدا أبدا إن هو غريب هي دي دولته هي دي أمته هو ده دينه وعلى فكرة سلمان أسلم من بدري قوي من أول الهجرة لكنه كان عبد عند أحد اليهود ولم يعتق إلا قبل الأحزاب بقليل قال سلمان يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حصرنا خندقنا علينا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعوا الفكرة سبحان الله عجبتهم وبسرعة ظهرت فيهم صفة الحسم وعدم التردد خدوا القرار مباشرة لازم نبدأ في الحفر حالا وهنا بنشوف حاجة مهمة جدا يا إخواني ونقف عليها هي واقعية المنهج النبوي يعني إيه واقعية المنهج النبوي واحد ممكن يقول كيف يجبن المسلمون عن اللقاء فيحفروا الخندق ولا يحاربون والإجابة هنا أن الإسلام دين واقعي مع قناعتنا التامة بأن ربنا سبحانه وتعالى معانا إذا كنا معاه وهينصرنا إن نصرناه إلا أننا بناخد سبحان الله بكل الأسباب عشر تلاف مقاتل مشرك ضد ثلاث تلاف مقاتل مسلم هم كل أهل المدينة الرجال لقاء غير متكافئ وبالذات ان العشر تلاف دولت ممكن يزيدوا وممكن يجي معاهم يهود خيبر وممكن تيجي قبائل مشركة تانية غير قريش وغطفان وبني سليم ممكن أي حاجة تحصل الكلام ده كله خلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يختاروا محاولة تجنب اللقاء قدر المستطاع فكانت فكرة الخندق فكرة ممتازة فعلا لم نهرب من أرض الموقعة لم نتنازل عن شيء وسيوضع العدو في مأزق لأنه لن يستطيع أن يعيش طويلا بعيدا عن بلاده وطعامه وشرابه وتجارته فسيصبح عامل الزمن في صالح المسلمين فعلا كانت فكرة ممتازة وبسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم خد مجموعة من الصحابة وتفقد أطراف المدينة عشان يشوف المكان المناسب لحفر الخندق بياخد بكل الأسباب ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان شرق المدينة وغرب المدينة ليه حماية طبيعية مرتفعات الحرة الشرقية والغربية وكمان جنوب المدينة محمي بغابات طبيعية وأحراش تفضل منطقة الشمال ومنطقة الجنوب الشرقي منطقة الجنوب الشرقي فيها ديار بني قريظة وهم إلى الآن على العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهد لا يقضي فقط بعدم معاونة قريش ولا إجارتها ولكن يقضي أيضا بالدفاع المشترك عن المدينة المنورة إذا دهمها عدو أيا كان هذا العدو ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسالة ليؤكد العهد معهم فأكدوا العهد وتأكيدهم ده يا إخواني مهم جدا جدا لأن جيوش المشركين لو دخلت من عندهم ده معناه إنهاء الوجود الإسلامي تماما واستئصال شعب المسلمين بكامله ونحط طبعا الكلام ده في أذهاننا هيكون له تطبيق في آخر المحاضرة تفضل منطقة الشمال هي اللي مفتوحه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بحفر الخندق في شمال المدينة المنورة ليغلق المنطقة ما بين الحرة الشرقية والغربية وإذا كان القرار زي ما شفنا سهل وسريع فالتنفيذ مش بس صعب لا تقدر تقول التنفيذ ممكن يبقى مستحيل مشروع حفر الخندق ده مشروع لا يتخيله عقل بأي حال من الأحوال مشروع جبار بمعنى الكلمة الخندق عمقه 5 متر وعرضه 5 متر في أقل التقديرات بعض التقديرات بتوصل بيه العرض 10 و12 متر لكن خلينا في عرض 5 متر وطوله 12 كيلو تخيل 12 كيلو 12 ألف متر المعلومات ديت من الموقع الرسمي للمدينة المنورة على الإنترنت موقع المساحة بتاع المدينة المنورة الأبعاد ديت معناها إن الأرض اللي المفروض تتحفر حجمها 300 ألف متر مكعب تخيل رقم مهول أنا قعدت مع أكتر من مهندس علشان نتصور الجهد اللي اتبذل ده العامل دلوقتي قدرته على الحفر في اليوم الواحد مش أكتر من 5 متر مكعب وده لو بيحفر في أرض رملية سهلة وبعمق متر واحد بس كل ما العمق يكون أكتر قدرة العامل على الحفر بتقل لأن عليه إنه يحفر في أرض أصعب ويخرج الحفر وينقله بعيد ويرجع ينزل تاني أو تكون بقى في فرق كتيرة لحمل ونقل الأتربة الهائلة اللي بتخرج من الحجم الضخم اللي احنا بنحفره ده الصحابة كلهم في المدينة 3000 ومش كلهم بيحفروا في ناس مشغولة بالحراسة في نبطشيات مستمرة ليل نهار وفي ناس بتخدم في أمور الطعام والشراب وفي ناس ممكن تبقى مريضة أو كبيرة في السن ومع ذلك لو كلهم اشتغلوا مستحيل تخلص حفر الخندق في هذا الزمن القياسي حفر الخندق خد أسبوعين بس أسبوعين بس تخيل هنفترض ان كل صحابي هيشتغل 16 ساعة يوميا مش 8 هيضاع في الشغل برضه صعب صعب جدا كل ده مع افتراض ان الارض رملية سهلة فلو تخيلت ان الارض صخرية بتحتاج في زماننا دلوقتي الى معدات خاصة جدا وشواكيش الكترونية ولوادر خاصة هتعرف قد ايه العمل ده كان جبار لو اضفت لكده اننا بنحفر لعمق 5 متر مش متر واحد ولو أضفت لكده ان نقل كميات التراب لأماكن بعيدة عن الحفر هي برضه مسؤولية نفس ال 3000 صحابي اللي بيحفروا دولت ولو أضفت ان الخندق متسع في بعض الأماكن اللي أكتر من 5 متر ولو أضفت نقص خبرة المسلمين في هذا العمل أول مرة في حياتهم يحفروا خندق ولو أضفت بقى كثرة الأعداد العاملة وتوزعها على 12 كيلو إزاي ممكن تدير فرق بهذه الضخامة وإذا أضاف إلى كل ذلك أن هؤلاء يعملون في ظروف شديدة الصعوبة من جوع وبرد وخوف من قدوم الأعداء في أي لحظة سبحان الله لو أضفت كل ده هتعرف أن ده عمل جبار فعلا بكل المقاييس جبار العمل ده في زماننا محتاج عشان يتم في أسبوعين أكتر من 200 لودر وشواكيش إلكترونية زي ما قلنا وعشرات السيارات النقل عشان تشيل الأتربة وعايز إدارة هندسية كاملة ومحتاج مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في الحفر عايز تعرف صعوبة المشروع ده قارنه مثلا بمشروع مترو الأنفاق شوف قد إيه كان صعب وخدنا فيه عشر سنين وتعطلت الدنيا في ألف حتة واتسرق الونش من ميدان رمسيس المهم مشروع الخندق فعلا يا إخواني كان مشروع خرافي فعلا واحد من المهندسين اللي كنت بحسب معاه حجم المشروع ده رمى القلم من ايديه وقال لي لا لا لا يا دكتور مش هينفع مش هينفع ابدا الموضوع ده مش في امكانيات البشر قلت له صدقت في حاجات مش هتعرف تفهمها الا ان تكون مؤمنا حقا بالله عز وجل فاكرين كلامنا على غزوه بدر فاكرين ازاي النصر تم فاكرين جند البركه ان يضخم الله عز وجل جدا جدا من نتيجه جهد يبدو في ظاهره بسيطا فينتج نتائج عجيبة فاكرين الكلام ده البشر في العادي ما يقدروش بأي حال من الأحوال إنهم يعملوا العمل ده بس ربنا سبحانه وتعالى لو أراد بيخليهم يقدروا سواء كان بإيديهم أو معاهم ملائكة أو جنود إحنا مش شايفينها لكن ده واقع شفناه وبنشوفه وهنفضل نشوفه لحد يوم القيامة طول ما في ناس تستحق نصر ربنا سبحانه وتعالى واتحفر الخندق العملاق وتم المشروع الجبار ولازم نقف وقفه المشروع ده نجح تماما المشروع ده عمل جماعي ضخم لازم ليه ضوابط خلته ينجح يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه عشان يدي المشروع ده اكبر فرص النجاح الحقيقه يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم ادار المشروع بكفاءه غير متخيله وضع لنا قواعد نجاح الاعمال الجماعيه اي عمل جماعي اي مشروع كبير وعلى فكره لو حتى مجموعه من المشركين غير المؤمنين اخذوا بالقواعد ديت هينجحوا ما بالكم لو كانوا مؤمنين وربنا سبحانه وتعالى بيأيدهم يا ترى ايه هي ضوابط العمل الجماعي اللي علمها لنا الرسول عليه السلام الضوابط كتيرة جدا جدا لكن تعالوا ناخد منها أربعة بس مش عشرة أولا مشاركة القائد لجنوده مشاركة الحاكم لأتباعه مشاركة صاحب العمل لعماله لو شارك القائد جنوده فإنهم لا شك يخرجون أقصى طاقتهم ومش نتيجة خوفهم من القائد لا نتيجة شعورهم بقضية مشتركة مهمة نتيجة إحساسهم أن الموضوع ده بتاعهم كلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي المطاع وهو الحاكم لدولة المدينة وهو القائد الأعلى لجيش المسلمين بينزل بنفسه يحفر مع المسلمين مش بس بيشرف على الحفر لا بيحفر بنفسه بيضرب بالمعول بنفسه بيشيل التراب بنفسه كشف بطنه علشان الملابس لا تعوق الحركة والصحابة مش شايفين بطنه من التراب اللي مغطيها متخيلين هي دي ضوابط نجاح العمل الجماعي الجيش كله جعان مفيش أكل شوف كلام أنس رضي الله عنه عن المسلمين أيام الأحزاب يقول كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير وأنا ساعتها طفل صغير تخيل الكف كله قد إيه فيصنع لهم فيصنع لهم بإهالة سنخة الإهالة اللي هي دهن سنخة يعني تغير لونها وطعمها من القدم توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق كلام لأنس يا إخواني وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن هو ده أكلهم طب الشعب الجعان ده القائد بتاعه بياكل ايه شوف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه بيقول ايه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع صلى الله عليه وسلم عن حجرين الشعب جعان القائد جعان أكتر من الشعب ده شعب ممكن ينجح فعلا في أعماله الجماعية كتير بنفشل في أعمالنا الجماعية لأننا بنسمع خطب رنانة تدعو إلى الكفاح وإلى العمل وإلى الجهد وإلى شد الحزام وإلى الانتماء ثم لا نجد من يلقي بالخطب الرنانة في الخندق مع الشعب بالليل وحده الشعب كادح وقواده مستريحين الشعب بائس وقواده مترفين شعب جعان وقواده شبعانين ازاي ممكن عمل ينجح في وضع زي ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان عنده طعام قليل جدا جدا قليل من اللحم وقليل من الخبز يكفي لرجلين او ثلاثة راح رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفه جعان اكتر من الناس كلها هو نفسه بيقول رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا يعني جوع شديد حب يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين من اصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان في اكل ما راحش في السر علشان ياكل سبحان الله مع ان دي اكله اتعزم عليها مش حرام لو كل منها لا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الخندق وباعلى صوته نادى يا اهل الخندق اخوكم جابر اعد لكم وليمه طبعا جابر اتخض راح يجري لمراته يقول لها الفضيحه الفضيحه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء باهل الخندق وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بألف من أهل الخندق متخيل متخيل موقف جابر وموقف مراته سبحان الله في موقف لطيف لمراته بتقول له هل أعلمته أن الطعام يكفي رجل أو رجلين فقال نعم قالت الله ورسوله أعلم انتهى اليقين سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم جه ومعاه الألف وبمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أخرج لهم الطعام من البرن والخبز من الفرن وأخذ يطعمهم عشرة عشرة يخش عشرة ياكلوا ويطلعوا عشرة ياكلوا ويطلعوا حتى انتهى منهم جميعا وخلي بالك ثم أكل هو صلى الله عليه وسلم في النهاية آخر الناس صلى الله عليه وسلم مش شايف نفسه خالص هو شايف شعبه بس يبقى ده من أهم ضوابط العمل الجماعي وعلى أي مستوى بقى سواء كان العمل الجماعي ده متكون من ثلاثة أو من عشرة أو من ألف أو من أمة كاملة مشاركة القائد لجنوده دي أول حاجة الضابط الثاني توزيع الأعمال على الجميع كتير قوي أعمالنا بتفشل لأن ثلاثة أو أربعة شايلين الشغل كله وباقي الصف مريح مش شغال واحنا فاكرين الدنيا ماشية فاكرين في إنجاز لا الحقيقة إن ده أقل من 10% من اللي ممكن نعمله لو كلنا اشتغلنا الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الأعمال على الجميع الكل بيشتغل مفيش حد أحسن من حد مفيش حد كسلان أو مطنش كان بيدي كل عشرة من الصحابة مسافة 40 ذراع يخلصوا وبعدين ياخدوا غيرها وغيرها وهكذا الكل شغال الضابط الثالث الجمع في الإدارة بين الحزم والرفق مفيش حد يمشي من غير إذن والإذن يا إخواني ويا أخواتي مش تمثيلية مش شيء كده روتيني لا معنى له لا الإذن يعني إذن يعني لو القائد للعمل الجماعي رفض الإذن يبقى خلاص مفيش إذن لو قضية الطاعة ديت مش واضحة في ذهن العامل يبقى ملوش معنى العمل الجماعي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه شوف ربنا بيقول إيه بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمه بيعلمنا قضية الحزم في الإدارة بيقول له إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع عمل جماعي يعني لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن وخلي بالك فأذن لمن شئت منهم من ترى أن العمل لن يتأثر بغيابه أو ترى أن الظرف اللي عنده قهري فأذن له يعني الإذن مش مجرد إعلام لقائد العمل لا ده طلب يحتمل الرفض ويحتمل القبول ومع ذلك إخواني الأخوات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعسف في استخدام هذا الحق بل كان فعلا يأذن لبعض الصحابة إن رأى أن لهم ظرفا قهريا طارئا وكان الجميع ينظر بصدق إلى أهمية إنجاح العمل الجماعي اللي بيقوموا بيه وفي نفس الوقت ما كانش الحزم ده معناه الغلظة والجفاء والقسوة حاشا لله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي ممكن نجمع بين الحزم والهيبة والاحترام مع اللطف في المعاملة والرقة في الحديث بل وبالدعابة والمرح والترفيه تعال نشوفهم هما بيحفروا الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم شغال مع الصحابة في نقل التراب وهو بيعمل ايه ينشد معهم شعر ابن رواح رضي الله عنه يقول الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بينشد يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا الشعر قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لكن اللي بينشده دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان كان بينشده بنوع من الغناء يمد صوته صلى الله عليه وسلم في آخره في آخر الكلمة أبينا هكذا ويشوفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيحفروا في البرد وفي الجوع فيقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وفي رواية فاغفر للمهاجرين والأنصار لأنه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف يقول الشعر فيرد عليه الصحابة ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا شايفين الجو ده أيوة في حزم ونظام وترتيب وخطة لكن في جو جميل من الألفة والمحبة والسعادة الحقيقية إزاي عمل ممكن يفشل في الجو ده مش ممكن يبقى قلنا ثلاث ضوابط مهمة للعمل الجماعي مشاركة القائد لجنوده توزيع العمل على الجميع الجامع في الإدارة بين الحزم والرفق فاضل ضابط رابع مهم جدا جدا انك تحس ان العمل ده ممكن ان فرصة النجاح كبيرة رفع الهمة ببث الامل في النفوس مش هنسى استاذ كان بيمتحني في الكلية امتحان شفوي ربنا بقى يسامحه اول ما دخلت عليه قال لي هسألك سؤال وانا متأكد انك مش هتعرف تجاوب يا لطيف طب ليه الاحباط ليه تقتل في اللي قدامك كل امل في النجاح الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرفع همة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا في كل المواقف الصعبة ده كان منهج حياته صلى الله عليه وسلم واللي عملوا ايام حفر الخندق فوق التخيل مش بيقول لهم في امل في حفر الخندق ولا بيقول لهم في امل اننا ننتصر على الاحزاب اللي جاية ولا بيقول لهم في امل ننتصر على العرب لا بيرفع همتهم لاعلى من كل احلامهم ده بيزرع جواهم امل في سيادة العالم العالم وليس في سيادة المدينة او الجزيرة العربية شوف ازاي ممكن عمل جماعي ينجح اسمع قال صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صخرة صعبة اعترضت الصحابة قال بسم الله الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام والله اني لانظر قصورها الحمر الساعة تخيل يبشر بفتح الشام في لحظة حفر الخندق ثم ضرب الثانية فقطع آخر يعني قطع جزء آخر من الصخرة فقال الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن سبحان الله بيقول لهم شايف قصر الحكم بتاع فارس مملوك للمسلمين إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني تخيل عظم كده من أحلامك كبر أهدافك مش قضيتنا أبدا هي الحصار ولا قضيتنا هي الدولة الصغيرة اللي احنا عايشين جواها لا قضيتنا هداية العالمين قضيتنا حمل هذه الرسالة إلى كل بقاع الأرض ويبشرهم ان الكلام ده مش اوهام لا هيحصل ان شاء الله هيحصل وهيوصل الاسلام الى فارس والروم واليمن وهيوصل لكل بقعة في العالم قديما وحديثا لان ده وعد ربنا سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد علشان كده يا اخواني واخواتي الصحابة نجحوا فعلا في حفر الخندق العملاق لو كان عندهم يأس واحباط ما كانوش قدروا يحفروا 20 او 30 متر مكعب بس مش هقول لك 300 الف متر مكعب واتحفر الخندق والمشروع نجح ومع ذلك الامتحان لسه ما انتهاش لسه هنخش في مرحلة الزلزال علشان نخلص من كل المنافقين وجاءت الأحزاب الكلام ده كان في شوال خمسة هجرية عشر تلاف مقاتل مشرك من قريش وغطفان وبني سليم وغيرهم والرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بحفر الخندق وقعد بعد كده سلبي لا جمع الصحابة الثلاث آلاف دي اشتركوا في الحفر ونظم نقط حراسة للخندق وفرق قتال وكتائب مقاومة علشان يمنع المشركين من تخطي الخندق تحت أي ظرف والأحزاب اتفاجئت مفاجأة العمر عملوا في حسابهم كل شيء إلا هذا الخندق قالوا هذه مكيدة ما عرفتها العرب وصدقوا بس هم نسيوا ان المسلمين مش بس عرب وبدأ المسلمون في رمي المشركين بالنبال علشان يمنعوهم من عبور الخندق أو ردم الخندق وحاول المشركون بكل ضراوة أن يقتحموا الخندق ونجحوا فعلا في العبور من مكان ضيق في الخندق بفرقة على رأسها أحد أبطالهم كان اسمه عمرو بن عبد ود ومعاه عكرمة بن أبي جهل وضرارة بن الخطاب وغيرهم من فرسان قريش لكن تصدى لهم المسلمون وحدثت مبارزة رهيبة بين عمرو بن عبد ود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن سبحان الله من الله عز وجل على البطل الإسلامي العظيم علي بن أبي طالب بقتل الفارس القرشي الكبير عمرو بن عبد ود وهرب بقية الناس اللي كانوا معاه وتكررت محاولات المشركين مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتصدى أسيد بن حضير رضي الله عنه بكثير من 200 مسلم لفرقة فرسان بقيادة خالد بن الوليد واستطاع أن يردهم منهزمين يعني خالد بن الوليد ما قدرش على أسيد بن حضير وفرقته المسلمة في يوم الأحزاب وأحيانا كان بيدور الصراع حوالين الخندق لفترات طويلة لدرجة أن في أحد الأيام فضل المسلمين سبحان الله يدافعوا عن الخندق من قبل صلاة العصر إلى ما بعد صلاة المغرب وضاعت عليهم صلاة العصر والحدث ده فريد جدا جدا في السيرة نادر جدا جدا أن يضيع فرد من المسلمين وهز المسلمين الأمر إزاي ممكن تضيع منهم صلاة حتى قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس بل إن في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي رحمه الله أن الكفار أضاعوا على المسلمين في أحد الأيام صلاة الظهر والعصر والمغرب فصلوهم كلهم مع العشاء المقاومة فعلا كانت شرسة وأصيب فيها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين والحصار طال مش هقول لك يوم ولا اتنين لا شهر كامل شهر كامل والموضوع زي ما هو صعب على المسلمين كان برضه صعب على الكفار ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون والكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده في غزوة احد والكفار مش عارفين يتصرفوا واخيرا جالهم حل الحل كان عند اليهود واليهود زي ما جمعوا الأعداد دي كلها لسه برضه مفكروا في استئصال المسلمين طب يعملوا ايه كان خارج مع المشركين احد زعماء اليهود احد عتاة اليهود حيي بن اخطب من اشدهم كفرا وحقدا وغلا وحسدا قال لهم ما فيش غير حل واحد بني قريظة بني قريظة على جنوب الشرق لمدينة المنورة لو فتحوا الابواب للمشركين عشان يخشوا المدينة يبقى خلاص انتهت المدينة ما بالكم لو حاربوا مع المشركين طبعا المشركين سمعوا الفكرة من حياة بن أخطب عجبتهم وافقوا فاضل بس إقناع بني قريظة بمخالفة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماح للمشركين بدخول المدينة لاستئصال الشعب المسلم بكامله وراح حيي بن أخطب عشان يؤدي المهمة القذرة والتقى حيي بن أخطب مع زعيم بني قريظة كعب بن أسد فقال له حيي إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه كعب رد عليه قال له إيه قال جئتني والله بذل الدهر ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء لكن حيي سبحان الله فضل يكلم كعب ويزين ليه الأمر ثم وعده إن تخلفت قريش وغطفان عنه أن يدخل معه في حصنه ويتحمل معه ما يحدث بعد ذلك وتحت تأثير شيطان بني النضير وقع شيطان بني قريظة وقرر التحالف مع المشركين لتنفيذ ما ذكره حيي لا نبرح حتى نستأصل محمدا ومن معه وكان التحالف بيقول ان مش بس هنفتح باب المدينة لدخول المشركين لا هنجهز فرق عسكرية للحرب ضد المسلمين كارثة يا اخوان كارثة فعلا المدينة على ابواب هلكة قريبة ماذا يحدث لو انساح عشر تلاف مسلح بالاضافة الى يهود بني قريظة الى داخل المدينة لا احسب ان احدا يبقى حيا في المدينة المنورة لازم تحط الحكاية دي في بالك علشان تفهم رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر للخيانة اللي حصلت من بني قريظة وبسرعة المخابرات الإسلامية نقلت الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف من خيانة اليهود وحاط عليهم مراقبة وخبروني بالله عليكم هل من قبيل المصادفة أن يخون مئة بالمئة من اليهود في تعاملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم هل من قبيل المصادفة أن يظهر الانحراف في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة لا شك إخواني وأخواتي أن هذا ليس مصادفة أبدا ولا شك أن هذا واقع لابد أن ندركه جميعا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون شوف المعاني اللي بتيجي في ذهنك لما تسمع اللفظ القرآني أو كلما معقولة كل مرة كده مفيش مرة يكون فيها وفاء مفيش مرة يكون فيها أمانة أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم الكلام ده مش مصادفة أبدا الكلام ده قاعدة ولازم نعرفه كويس الخبر وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قبل ما ياخد أي رد فعل أراد أن يستوثق من الخبر أرسل مجموعة من الصحابة للتأكد فيهم سعد بن معاذ سعد بن عبادة عبد الله بن رواحة وغيرهم وبعدين قال لهم حاجة في منتهى الأهمية وركز معايا قال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه سبحان الله ولا تفتوا في أعضاد الناس يعني إن كانوا حقا قد غدروا فلا تذكروا ذلك أمام الناس عشان ما يحصلش إحباط وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس يا سلام حكمة ساعات المسلمين بينشروا أخبار وخطط وتسليحات وأعداد وإمكانيات العدو على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون يحس المسلم المشاهد لهذه الأخبار إنه مفيش أمل مفيش فايدة أبدا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ليس كل ما يعرف يقال وراحت المجموعة الإسلامية لبني قريظة واتكلموا معاه مباشرة سألوهم بمنتهى الصراحة أما زلتم على العهد جهر في ذلك الوقت يهود بني قريظة بالسوء سبحان الله سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد كارثة يا اخوان رجع الصحابة بسرعة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا عضل وقارة فاكرين عضل وقارة أي غدروا كغدر عضل وقارة القبائل التي غدرت بالمسلمين عند ماء الرجيع الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني حزن حزنا شديدا لهذا الخبر لدرجة أنه تقنع بثوبه يعني غطى رأسه بالثوب ومكث طويلا صلى الله عليه وسلم يفكر إيه اللي يحصل وبعدين سبحان الله رفع رأسه فجأة وقال للمسلمين بصوت عال الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره بيحاول قدر المستطاع أن يرفع من همة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعلى الرغم يا إخواني وأخواتي من محاولات الرسول صلى الله عليه وسلم لتجنب انتشار الخبر إلا أنه سبحان الله في لحظات شاء الله عز وجل للخبر أن ينتشر وطبعا ده برضه ليه حكمة واضحة جدا الابتلاء والتنقية والتمييز بين صفوف المؤمنين وصفوف المنافقين كل ما حدث من الأحزاب وحصار المدينة كان درجة من درجات الابتلاء أما الآن فقد وصل المسلمون إلى ما أسميه مرحلة الزلزال المرحلة التي يزلزل فيها المسلمون زلزالا لا يثبت فيه إلا الصادق حقا أما المنافق مهما كانت درجة نفاقه كبيرة ولا صغيرة لا شك أنه سيقع ربنا سبحانه وتعالى وصف الكلام ده في سورة الأحزاب قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من الشمال ومن الجنوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وخلي بالك وزلزلوا زلزالا شديدا مرحلة الزلزال مرحلة خطيرة لابد منها قبل أن يأتي النصر ولكن إذا أتت فالحمد لله معناها أن النصر قريب إن شاء الله شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب لكن المنافقين طبعا وضعهم مختلف المشركين حول المدينة من شمالها واليهود من الجنوب لا أمل مطلقا في نظرهم في النجاة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وبعضهم قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط وبدأ المنافقون في التسرب من الصف الفرار ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا الصف الحمد لله بدأ في التنقي من الشوائب بدأ في التنقي من المنافقين يبقى الحمد لله النصر بيقرب والرسول صلى الله عليه وسلم قائد عملي لازم ياخد ردود أفعال واقعية نعمل إيه دلوقتي الجيش الإسلامي في حراسة الخندق في شمال المدينة في منطقة خارج المدينة المنورة والنساء والأطفال في داخل المدينة واليهود إلى جوارهم أول حاجة فكر فيها صلى الله عليه وسلم إرسال مجموعة من الجند لحماية النساء والأطفال وعلى فكرة ما يروى من قصة دفاع السيدة صفية عن الحصن ضد اليهودي ورفض حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يهاجم اليهودي هذه رواية لا صحة لها السند فيها منقطع وفيها طعن لا يصح أبدا في صحابي جليل كحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وما تنسوش ان حسان بن ثابت كان من الشعراء ولو حدث فعلا الحكاية ديت لما تركه أحد من شعراء قريش دون هجاء يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعت فرقة لحماية الجبهة الداخلية في المدينة المنورة ولازم نفكر في الموقف من جديد وبسرعة الآن الحصار من قريش وغطفان واليهود هنعمل ايه لازم نعمل محاولة لفك التحالف الرهيب ده الرسول حب يعمل عرض مادي يحاول بهذا العرض أن يفك التحالف يا ترى يعمله مع مين مع قريش ولا مع اليهود ولا مع غطفان طبعا قريش مش هينفع تاريخ العداء طويل ودول مش جايين بس علشان فلوس لا هناك دوافع عقائدية كبرى وبرضه اليهود مش هينفع لأن حقدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم كبير جدا جدا ودلوقتي قالوا كلام في حق المسلمين مش هيعرفوا يرجعوا عنه وفي نفس الوقت التعاهد معاهم مش مضمون لأنهم متعودين على الخيانة يبقى فاضل غطفان غطفان ما جاتش للحرب وهي متحرقة شوقا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم لا جاءت من أجل مال خيبر لو أعطيناها من مال المدينة ممكن ترجع ولو رجعت صف المشركين هيتفك يبقى نحاول في الاتجاه ده ده كان تفكير الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع مع زعماء غطفان عيينة ابن حصر والحارث ابن عوف ازاي اتقابلوا وازاي وصلوا ليه احنا مش عارفين المصادر لم توضح ذلك لكن يبدو انها كانت فرصة وفرصة سريعة جدا جدا لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد وقت لإشراك الصحابة في اللقاء أو أن اللقاء كان على مستوى عالي جدا جدا من السرية فلم يشترك فيه من الطرفين إلا الزعماء الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية المسلمين وعيينة بن حصن والحارث بن عوف من ناحية غطفان المهم اللقاء تم بعد مشاورات ومداولات طويلة استقر الطرفان على إعطاء غطفان تلت ثمار المدينة لسنة كاملة على أن تعود غطفان وتترك حصار المسلمين مرتزقة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علق هذه المفاوضات على قبول مجلسه الاستشاري لفكرة المفاوضات وبالذات سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدي الأوس والخزرج واشمعنى دول بالذات أولا لأنهم قريبين في المساكن بتاعتهم في المدينة المنورة من غطفان وعشان كده هم أدرى الناس بغطفان وبما يصلح مع غطفان والحاجة الثانية وهي الأهم أن ثمار المدينة هذه والتي ستكون ثمنا لفك الحصار ليست ملكا شخصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هو زعيم المدينة المنورة وزعيم الدولة كلها وإن كان هو النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحترم تماما الملكية الشخصية للأفراد الثمار ديت ملكية شخصية للأوس والخزرج علشان كده بعد اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم مع زعماء غطفان عمل اجتماع تاني مباشرة مع السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وعرض عليهم الاتفاق اللي وصل ليه مع زعماء غطفان وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاكر ان ده عرض مغري جدا جدا ينقذ المدينة من الحصار الصعب الكلام ده تقريبا بعد شهر من الحصار في اواخر ايام الحصار يا ترى كان رد فعل زعيمي الاوس والخزرج ايه يا ترى فرحوا بالعرض ده ولا رفضوه شوف الرد بتاعهم شوف قد ايه في حكمه اول حاجه قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وهو بيرد الرسول صلى الله عليه وسلم استمع اليها قال يا رسول الله امرا تحبه فنصنعه ام شيئا امرك الله به لابد لنا من العمل به ام شيئا تصنعه لنا شوف قد ايه الفهم وقد ايه الحكمه لو كان امر ربنا او حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبها يبقى خلاص المناقشه انتهت لازم هننفذ لازم هنطيع وان كان رايا بشريا ترى ان فيه المصلحه للمدينه نعرض راينا فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء اصنعه لكم والله ما اصنع ذلك الا لاني رايت العرب رمتكم عن قوس واحده وكالبوكم من كل جانب فاردت ان اكسر عنكم من شوكتهم فقال سعد بن معاذ سبحان الله حكيم فعلا قال يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان إحنا وغطفان كنا في الأول مشركين لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها أي من المدينة المنورة ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا يعني ضيافة أو بيع أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك وبه شوف الكلام نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم يا سبحان الله عزة الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب جدا جدا برأيهم مع أنه كان رأيه مخالف وقال أنت وذاك سعد بن معاذ لما سمع الكلام ده مسك الصحيفة محى ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا خلينا نشوف يعملوا ايه وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زعماء غطفان يعلمهم برأي المجلس الاستشاري رفض المساومة والحقيقة يا إخواني رأي السعدين كان في منتهى العمق والحكمة ما كانتش أبدا نظرة عنترية غير مدروسة لا نظرة استراتيجية رائعة مستقبل المدينة قد يتحدد بهذه المفاوضات المشكلة مش في فقد ثلث ثمار المدينة لا دي مش مشكلة قوي لكن المشكلة ان غطفان هتحقق انتصار غير مقبول على الدولة الإسلامية هتهتز صورة الدولة الإسلامية أمام غطفان بل ستهتز أمام الجزيرة العربية بكاملها ودولت مش من الزعماء النبلاء الشرفاء لا دولت مرتزقة مأجورين هيتفتح باب الابتزاز المستمر للمدينة المنورة كل ما يحتاجوا فلوس هيجوا حصر المدينة المنورة أما هذه الوقفة الصلبة الجريئة فإنها ولا شك ستهز غطفان من الأعماق وبالذات أنهم مش بيفكروا في أي حاجة غير المال والدنيا وطالب الدنيا ضعيف جدا جدا جدا أمام طالب الآخرة وطبعا ما ننساش ان ديار غطفان قريبة من المدينة المنورة وقريش ان اجلا او عاجلا هترجع هترجع لمكة هترجع لديارها اما غطفان فباقية علشان كده لازم نحافظ كويس قوي على صورتنا قدام غطفان الحقيقة كان قرار في منتهى الحكمة والرسول صلى الله عليه وسلم اقره دون تردد وليعلم الجميع ان الشورى اصل من اصول الحكم في الاسلام وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوحي بهذا الرأي مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن حدوث القصة بهذه الصورة بيفتح للمسلمين أبواب الفكر والإبداع وإبداء الرأي لمصلحة الأمة الإسلامية وخرج المسلمون للجهاد من جديد وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر الصدق في كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه فحدث أمر شق على المسلمين كثيرا لكنه كان حلما لسعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب البطل الإسلامي الشاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أصيب بسهم في ذراعه أو كتفه وكانت الإصابة شديدة الخطورة وكانت أزمة فوق كل الأزمات اللي فاتت هذا زعيم الأوس وهذا حكيم من حكماء المسلمين وهذا فارس من فرسان المسلمين وهذا هو المطاع في قومه وهذا الحبيب ليس فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل لله رب العالمين تخيل سعد بن معاذ قيمة كبيرة جدا جدا في الإسلام كانت أزمة كبيرة جدا يا ترى كان رد فعل سعد بن معاذ إيه للإصابة دي شاب بيصاب إصابة قاتلة وهو عنده 37 سنة تخيل بيقول إيه قال سعد يدعو الله عز وجل اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه قريش اللهم فإني أظن أنك قد وطأت الحرب بيننا وبينهم أنا بعتقد أن الحرب خلاص خلصت وإن مفيش قتال هيحصل فإن كان بقي من حرب قريش شيء لو كان ظني ده غلط ولسه في حرب فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك يا سبحان الله وإن كنت وضعت الحرب لو كانت الحرب خلاص خلصت فافجرها يعني إيه يا إخواني يعني أفجر إصابتي خليها تزيد وتزيد واجعل موتتي فيها يا الله شاب عنده 37 سنة بيرجو من ربنا سبحانه وتعالى ألا يلتئم الجرح لكي يموت عندما يصبح الموت أمنية يا إخواني وأخواتي هذه موتة شهيد وهو مش ضامن لو عاش بعد كده أن يموت بعد كده شهيد دي فرصة فيدعو الله ألا تضيع هذه الفرصة ثم قال في آخر دعائه ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة حتى في لحظاته الأخيرة لا ينسى غدر بني قريظة لا ينسى هموم الأمة الإسلامية والموقف تأزم جدا جدا أشد مراحل الزلزال وما عادش في الصف ولا منافق كله خرج خلاص ما عادش فاضل غير المسلم الصادق والمسلمين عملوا كل اللي عليهم حفرنا الخندق في وقت قياسي استحملنا الجوع والبرد حمينا الخندق بأرواحنا قتلنا بضراوة سهرنا تعبنا كفحنا عملنا مفاوضات عملنا مجال الشورى عملنا كل اللي ممكن يتعمل في ظروف زي دي وقبل كده وأثناء كده وبعد كده اجتهدنا في الدعاء عارفين ان النصر مش من عندنا أبدا عارفين انه من عند ربنا سبحانه وتعالى المسلمون كانوا يدعون الله تعالى أيام الأحزاب ويقولون اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول والمسلمون يؤمنون يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم خلاص عملنا كل اللي علينا يبقى الامتحان انتهى يبقى يجي نصر ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يجي ازاي يجي زي ما تعودنا بطريقة لا يتوقعها المسلمون بطريقة لا يستطيعون أن يضعوها أبدا في حساباتهم ليعلم الجميع أن الناصر هو الله عز وجل إزاي النصر حصل من هم جنود الرحمن في الأحزاب كل اللي قلناه في بدر ممكن نقوله في الأحزاب لكن أنا هختار لكم ثلاث جنود بس من جنود الرحمن نتكلم عليهم الجندي الأول نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود رجل من المشركين لا يتوقع إسلامه أبدا أبدا أبدا في هذا التوقيت يكاد يكون مستحيل ليه أنا بقول الكلام ده أقول لكم اسمه بالكامل علشان تعرفوا انه صعب قوي قوي قوي يسلم في الظروف دي نعيم ابن مسعود ابن عامر الأشجعي الغطفاني يا الله من قبيلة غطفان المحاصرة للمسلمين سبحان الله كيف لرجل من هذا الجيش القوي المحاصر للمسلمين بعد أن مر شهر على الحصار وقد ينهار المسلمون في أي لحظة وبالذات بعد خيانة اليهود كيف له أن يترك جيشه القوي لينضم إلى الجيش الضعيف المهدد بالموت في أي لحظة ده لعل بعض المسلمين سبحان الله قبل كده كان نفسهم نعيم بن مسعود يسلم من سنة أو اتنين أو أكتر لكن سبحان الله لو أسلم قبل كده أو بعد كده ما كانش هيبقى ليه دور في رفع الحصار عن المسلمين لكن كل شيء محسوب إن كل شيء خلقناه بقدر جاء نعيم بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي غطفان لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد يعني لو انضميت لنا مش هتفرق كتير احنا 3000 هنبقى 3000 واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش تعمل ايه لكن ربنا سبحانه وتعالى هداه لفكرة عجيبة جدا جايز لو قعد يفكر 10 أو 20 سنة ما يوصلش ليها والرسول نفسه ما خطرتش على باله ولا على بال حد من حكماء الصحابة لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد للنصر أن ينزل على المسلمين فسينزل ولا معجزة له سبحانه وتعالى ونعيم بن مسعود يا إخواني وأخواتي شخصية معتبرة قيادية معروفة عند اليهود وعند قريش ذهب مباشرة إلى يهود بني قريظة وقال لهم وطبعا هم فاكرينه مشرك ويعلمون أنه من قادة غطفان وله معرفة ببواطن الأمور وما يجري خلف الأبواب قال لهم قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت قال فإن قريشا ليسوا مثلكم البلد بلدكم فيه أموالكم ونساؤكم وأبناؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشا قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيرهم فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم كلام خطير جدا جدا بيقول لهم قريش لما تزهق من الحرب هترجع وهتسيبكم والرسول صلى الله عليه وسلم هينفرد بيكم فقالوا وما العمل يا نعيم قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن قالوا لقد أشرت بالرأي وبعدين نعيم سبحان الله راح لقريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم قالوا نعم عارفين الراجل مشهور قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقد عهد محمد وأصحابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم وبعدين راح لغطفان قال لهم نفس الكلام شوف بقى هيحصل إيه قريش شعرت بالقلق وكذلك غطفان أرسلوا رسالة سريعة على اليهود وعلى حظهم سبحان الله رسالة كانت يوم السبت أو قل بتدبير رب العالمين كانت يوم السبت وانتوا عارفين السبت أجازة رسمية عند اليهود المهم قالت قريش لليهود إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك القراع والخف يعني الدواب والمشي اللي معاهم فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا مش هنقدر نصبر أكتر من كده يلا نحارب اليهود بعتوا لهم وقالوا والله يعني النهارده السبت ما نقدرش ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن كلام بقى نعيم بن مسعود قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم فبعثوا إلى اليهود وقالوا إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا فقال اليهود صدقكم والله نعيم سبحان الله فدبت الفرقة بين الفريقين وتفتتت الأحزاب سبحان الله إيه رأيكم إزاي أسلم نعيم بن مسعود في الوقت ده بالذات وإزاي جات له الفكرة وإزاي طبقها وإزاي وقع فيها اليهود وإزاي وقع فيها حكماء قريش وغطفان وإزاي ما حصلش تحقيق ومحاولات لكشف الحقيقة إزاي وإزاي وإزاي مفيش إلا إجابة واحدة بس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ده أحد جنود الرحمن في الأحزاب نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الجند الثاني الريح والريح جند هائل من جند الرحمن سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بعت ريح شديدة جدا جدا قاسية البرودة على معسكر الكافرين لم تترك لهم خيمة إلا وقلعتها ولم تترك لهم قدرا إلا وقلبته ولم تترك لهم نارا إلا وأطفأتها الريح شديدة جدا جدا على الكفار وهينة على المسلمين وليس بينهم إلا عرض الخندق سبحان الله وصلت شدة الريح وخطورتها إلى الدرجة التي دفعت المشركين لأخذ قرار العودة دون قتال وفك الحصار رفع الحصار عن المدينة المنورة تخيل إزاي الريح اختارت مكان وسابت مكان خليك فاكر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وليه الريح ما جاتش من أول يوم ليه استنت شهر كامل علشان يتم اختبار المؤمنين ويتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق طب وليه ما جاتش اقوى شويه علشان تهلك الكفار زي ما اهلكت عاد وثمود لان كل الكفار دولت او معظمهم هيسلم ويبقى بعد كده جيش الاسلام سبحان الله الكون يجري وفق نواميس غايه في الدقه والاعجاز الجند الثالث الملائكه وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وهنشوف في حديث بني قريظة بعد شوية إن الملائكة شاركت في الحرب بل وشارك جبريل عليه السلام نفسه ورجعوا اللي قلنا على الملائكة في غزوة بدر وتم نصر الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل حذيفة بن اليمان إلى معسكر الكفار ليطمئن على سير الأحداث وعلى فعل الرياح بهم وعلى أثر الفرقة التي أحدثها نعيم بن مسعود رضي الله عنه فعاد حذيفة بالخبر الجميل وبالنصر العظيم لقد عزم الجميع على الرحيل الله أكبر ولله الحمد كل ده من غير قتال تقريبا من المسلمين يا الله شوف ربنا بيقول ايه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سبحانه وتعالى وانتهت واحدة من أعظم معارك المسلمين مع أنه لم يحدث فيها قتال وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا ليس المطلوب هو تحقيق النصر ولكن المطلوب هو العمل من أجله المطلوب هو قرار الجهاد المطلوب هو الثبات في أرض المعركة المطلوب هو صفات الجيش المنصور أما النصر فينزل بالطريقة التي أراد الله عز وجل وفي الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى وإن كانت قصة الأحزاب انتهت فقصة بني قريظة لم تنتهي بعد اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين وأعداء الحق وأعداء الأخلاق الحميدة وأعداء كل خير الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الخندق بعد صلاة الصبح وذهب إلى بيته بعد غياب قرابة شهر وبعد عناء كبير ومشقة بالغة واغتسل صلى الله عليه وسلم عناء فترة طويلة جدا فإذا بجبريل عليه السلام قد جاءه عند الظهر فقال له قد وضعت السلاح والله ما وضعناه يعني احنا الملائكة لم نضع السلاح بعد بل في رواية السيدة عائشة شوف الرواية دي جميلة عند الطبراني والبيهقي تقول فكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل سبحان الله يقاتل جبريل عليه السلام قتالا حقيقيا في أرض المعركة قال جبريل اخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين لمين فأشار إلى بني قريظة وفي رواية أن جبريل قال إني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب يا الله وهكذا سار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر المسلمين بالتوجه السريع إلى بني قريظة مفيش راحة مفيش استجمام بعد الشهر الطويل ده الراحة هناك في حتة تانية خالص الراحة في الجنة أما الدنيا دار عمل لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وهكذا اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في ثلاثة آلاف مقاتل ده غير الملائكة في حصار بني قريظة واستمر الحصار مدة عجيبة جدا رقم غريب جدا 25 ليلة تقريبا زي الحصار اللي كان عند المدينة المنورة تخيل ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال تحول المسلمون من محاصرين إلى محاصرين في لحظات وفضل الحصار زي ما قلنا 25 ليلة تخيل بعد كل تعب الخندق لسه المسلمين فيهم جم يحاصروا 25 ليلة وفي النهاية قذف الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم كان بإمكانهم مطاولة الحصار والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهم أن يقيدوا وقيدوا بالفعل فجاءت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلي بالك الأوس كانوا حلفاء بني قريظة في الجاهلية بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج ولو تفتكروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقرر يقتل بني قينقاع لكن جاء عبد الله بن ابي بن سلول زعيم الخزرج واستنقذهم منه فجاءت الاوس الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء اخواننا الخزرج وهؤلاء اي بني قريظه موالينا فاحسن فيهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمه جميله جدا قال الا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى يا ريت واحد مننا يحكم فيهم قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا ما ده أعظم واحد فيهم قالوا قد رضينا فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ كان في المدينة ساعتها وكان عنده الإصابة الكبيرة اللي قلنا عليها قبل كده فجابوه من المدينة المنورة راكب على حمار الأوس أول ما شافوه اتلفوا حواليه قالوا يا سعد أجمل في مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم وهو ساكت رضي الله عنه ما بيردش عليهم كل شوية يكلموه كل شوية يكلموه حد قال لهم قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم لما سمعوا الكلمة دي عرفوا إن سعد هيحكم حكم شديد قوي على بني قريظة وجه سعد وصل للمكان اللي فيه الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم شافه قال للصحابة خلي بالكم من قيمة سعد بن معاذ عند الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فقام الصحابة احتراما لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه ونزلوه من فوق الحمار وقعدوه وقالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك قال سعد خلي بالك من كلامه في منتهى الأدب قال وحكمي نافذ عليهم يعني اللي هقوله هيحصل فيهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين محدش يعترض من المسلمين قالوا نعم قال وعلى من ها هنا وأعرض الوجه رضي الله عنه وأرضاه وأشار ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم هو مش عايز يقول وحكمي نافذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال الكلمة دي فالرسول صلى الله عليه وسلم رد قال له نعم وعلي سبحان الله إن حكمك سينفذ علي قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال الرسول صلى الله عليه وسلم صاح بعد هذه الكلمة قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا الله وفعلا بدأوا في تنفيذ حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وجمعوا اليهود يهود بني قريظة وقتلوا الرجال جميعا تقريبا حوالي 400 بعض الروايات 700 وقتل معهم حيي بن أخطب وحيي بن أخطب زي ما وعد قبل كده كعب بن أسد قال له لو رجع غطفان وقريش هخش معاكم في الحصن دخل فعلا في الحصن معاهم وقدم للقتل وطبعا تاريخه اسود طويل مع المسلمين وشوف بقى بيقول ايه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيتقتل قال والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب يا الله شوف عارف ان هو بيغالب رب العالمين سبحانه وتعالى بيحارب رب العالمين سبحانه وتعالى يقر بذلك عند موته ثم يقول أيها الناس لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه فقتل ولم يقتل واحد من بني قريظة كان اسمه عمرو مش معروف اسمه الكامل ايه ليه يا اخواني لانه كان مسافرا وليس في بني قريظة وقت الغدر يعني واضح ان القتل دهوت نتيجة غدر بني قريظة اللي ما غدرش معاهم وكان بره الحصن ما اتقتلش معاهم وما فيش هنا يا اخواني واخواتي مجال ان حد يقول ان كان في تجاوز في قتل 400 او 700 من بني قريظه ابدا هو ده اللي كانوا عايزين يعملوه بالضبط في أهل المدينة المنورة في شعب المدينة المنورة بالكامل مع أنهم كانوا على عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هيفتحوا الأبواب لقريش وغطفان كما قالوا ليستأصلوا محمدا وأصحابه جميعا والجزاء من جنس العمل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وسبحان الله بعد ما انتهت قصة بني قريظة استجاب الله عز وجل لدعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه فانفجر جرحه سالت منه الدماء حتى خرجت من خارج الخيمة رضي الله عنه وارضاه ليلقى ربه سعيدا راضيا كفاية أوي أوي في حق سعد بن معاذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه والكلام في البخاري قال وقف كتير أوي أوي فكر في اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ده اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ سبحان الله تخيل الصحابة لما شالوا سعد بن معاذ لقوا الجنازة بتاعته خفيفة قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله سبحان الله قيمته كبيرة جدا جدا في ميزان الإسلام رضي الله عنه وأرضاه مع أن كل عمره في الإسلام يا إخواني ويا أخواتي ست سنين ست سنين بس كل قصته في الإسلام سبحان الله ومع ذلك إنجازه ممكن الناس ما تقدرش تعمله في 30 و40 و50 سنة فرضي الله عنه ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمعين دي كانت قصة الأحزاب وبني قريظة كانت فعلا موقعة عجيبة بلا قتال تقريبا وكفى الله المؤمنين القتال لكنها كانت امتحان عظيم جدا جدا لم يثبت فيه إلا الصادق حقا وكانت في نفس الوقت غزوة فارقة فرقت بين مرحلتين رئيسيتين في السيرة ما قبل الأحزاب شيء وما بعد الأحزاب شيء قبل الأحزاب كان الاضطراب والقلق والمشاكل الكتير قوي قوي وعدم الاستقرار أما بعد الأحزاب فقد نضجت الدولة الإسلامية نضجا جعلها قادرة على الوقوف بصلابة في وجه كل أعدائها رسخت الأحزاب أقدام المسلمين في الجزيرة العربية ولن يجرؤ أحد بعد ذلك على تحدي هذا الكيان الصلب الجديد لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني وأخواتي في منتهى العمق في تحليل غزوة الأحزاب لما قال بعد ما الكفار مشيوا قال كلمة جميلة جدا قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم فعلا الفترة اللي كانت بين الهجرة والأحزاب كانت فترة تأسيس للدولة الإسلامية الفترة اللي هتيجي بعد الأحزاب هتكون فترة تمكين لدين الله عز وجل في الأرض سنرى فيها الصلح الحديبية وفتح خيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك هنشوف فيها المراسلات إلى ملوك العالم وأمرائه هنشوف فيها انتشار دين ربنا سبحانه وتعالى في المدن والبوادي هنشوف فيها تسابق الوفود لإعلان إسلامهم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم هتكون فترة فعلا سعيدة وكل أحداث السيرة سعيدة وكيف لا وهي حياة أفضل العالمين وخير البشر وسيد الدعاة وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في أعلى عليين وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يربط على قلوب المؤمنين وأن يستعملنا لدينه وأن يرزقنا الشهادة في سبيله إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع